نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد من أربع سنين بالظبط لما بدأ فيروس انفلونزا الطيور ينتشر في العالم مصر خسرت في 24 ساعة 16 مليار جنيه انا فاكر وقتها كانوا بيقولوا كلام كان كلام مرعب ولكن ما كانش معظم الناس واخده بالها منه كانوا بيقولوا لو حصل تزاوج ما بين انفلونزا الطيور فيروس انفلونزا الطيور وفيروس انفلونزا الانسان هيحدث فيروس جديد ممكن يبيد البشرية كلها وقالوا ان المكان الوحيد اللي ممكن يحصل الفيروس ده فيه هو جوه الخنازير والكلام ده حصل الوقت يا جماعه اول ما شفت كلمه انفلونزا الخنازير مكتوبه افتكرت من اربع سنين الكلام اللي كان بيتقال قلت سبحانك يا رب سبحان الملك في الرسائل اللي بتيجي يوم ورا يوم يا جماعه ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير اصلا قال لا يعني مش موجود لا موجود امال يعني ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير ليه نسب للخنازير الخنزير ده الفندق الخمس نجوم اللي اتقضى فيه شهر العسل ما بين فيروس انفلونزا الانسان وفيروس انفلونزا الطيور فيروس انفلونزا الطيور فيروس مبيد قاتل ولكن بينتشر بصعوبه فيروس انفلونزا الانسان فيروس سهل ولكن بينتشر بسهوله الاثنين اتجوزوا جوه الخنزير اللي بينتشر من خلاله 40 نوع من انواع الاوبئه غير فيروس انفلونزا الخنازير الجديد نتج وحش جديد فيروس جديد جند جديد من جنود ربنا سبحانه وتعالى ما كانش حد عارف يعني ما كانش حد يعرف عنه اي شيء وحش جديد وجند جديد خد من انفلونزا الانسان سرعه الانتشار الرهيبه وخد من انفلونزا الطيور القتل والاباده وطلع الجند الجديد والوحش الجديد وبدا العالم كله في رعب وهلع الناس مرعوبه ده عطسه واحده من خنزير تبيد بلد طب يا ترى ال- ال- الوباء هيجي منين هيجي من الخنازير ولا طب نبيدها ولا هيجي من عمال القمامه اللي بيودوا لها الزباله اللي هي بتاكلها ولا هيجي من البشر ما بقى بيتنام من بشر ولا هيجي وطبعا لا عدوى ولا طايره ده كل حاجه بقدر الله ولا هيجي من الطيور ولا هيجي منين ما بقى له مصادر كتير ما عادش زي زمان وبقى بينتشر بسهوله الامم المتحده ومنظمه الصحه مرعوبين رفعوا درجه الحظر للدرجه الرابعه ممنوع سينمات ممنوع مسارح هي حرام بس مش مشكله يعني على قولهم ممنوع مدارس ممنوع تجمعات ممنوع النشاطات التجمعيه في الحياه كلها تقف شويه ومن يومين رفعوا درجه الحظر للدرجه الخامسه ممنوع خروج بره الدول او دخول منها حجر صحي على الدول اللي فيها خطر شديد ممنوع خروج بره الحدود او دخول منها الناس مرعوبه بتوع التاريخ مرعوبين بيقول لك ده في فيروس شبه الفيروس ده جه سنه 1900 وفي بدايه ال- في بدايه القرن اللي فات من حوالي 90 سنه وموت ملايين الناس في القارات السته الحكومات مرعوبه اذا كانت امريكا واوروبا مش عارفين يسيطروا على ال... على الفيروس ده امال الدول الناميه اللي زينا لو جه فيها هيعمل فيها ايه هيعمل ايه في البلاد وال... وال... والاطباء مرعوبين ده احنا بنتعامل مع كائن مش عارفين عنه حاجه ما شفناهوش قبل كده ما فيش حد اتكلم عنه قبل كده لانه جند جديد جند لسه نازل من خزائن جنود الملك محدش يعرف عنه اي حاجه ولا يعرف هو بيموت ازاي ولا لو واحد عاش شويه هيبقى تاثيراته عليه ايه الناس في هلع ورعب وفزع قال تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات يعني ايه ايات مفصلات العلماء قالوا يعني بينها وبين بعضها فواصل يعني يجي الايه إيه انتبهتوا ولا لا ما عرفتوش تقروها طب خدوا الرساله اللي بعدها ما عرفتوش طب خدوا اللي بعدها ولسه ايات مفصلات يا امه محمد كل شويه بتيجي ايه بينها وبين الثانيه فاصله الاول تلاقي الزلزال ما اعتذر ما اتبعتوش يجي جنون البقر ها الحمى القلاعيه وبعدين فيروس الايدز وبعد كده الايبولا وبعد كده انفلونزا الطيور وبعد كده صخره الدويقه الغلاء البطاله العنوسه انفلونزا الخنازير ولسه ولسه ياما هنشوف اللي بيحصل ده تبع قول الله وما نريهم من ايات الا هي اكبر من اختها بس مين اللي بينتبه المره اللي فاتت في تفسير سوره القمر انا المره دي وقفت السلسله عشان هذا الحدث الخطير اللي حصل في تفسير سوره القمر قلت لكم فهل من مدكر محدش عايز يفوق ليه محدش عايز يفهم ليه محدش عايز يترجم الرسائل المتواليه ليه ليه يا جماعه اللي بيحصل ده انفلونزا الخنازير رساله لكل شاب ماشي في طريق المعصيه انت ما مخنوق يا حبيبي تعبان مكتئب السكك متقفله في وشك الدنيا اسودت ولسه يا متبرجه رساله ليكي انت لسه شفت حاجه انت بقالك كذا سنه ما اتجوزتيش انت لسه تعبانه انت انت ده لسه رساله للبنات اللي واقفين طوابير من الوقت على محلات الباضيهات اللبس الرسمي بتاع الحجاب الوقتي بقى طرحه وباضي ده اللبس الرسمي واقفين عشان الصيف جاي انتوا يعني مبسوطين باللي انتوا فيه طب لسه ده انتوا لسه ياما هتشوفوا رساله للامه كلها انتوا لسه ما شفتوش حاجه لما المسلمين بعتوا ربعي بن عامر لرستم بتاع الفرس بعتوا له ربعي ليه؟ ربعي بن عامر دخل قطع له السجاجيد وحط الرمح بتاعه في الارض بيقولوا له ده ده واحد من جيش ورا كل الجيش زيه خد بالك ده واحد ولسه اهو فيروس انفلونزا الخنازير ده ده كده ده جندي من جيوش مجيشه من جنود الله انتوا فاكرين ان دي الحرب انتوا فاكرين ان دي انتقام المعاصي اللي يقول ان ده انتقام المعاصي ما يعرفش ربنا ده ده بس جندي مرسل للتحذير لما الانتقام بيجي ما يبقاش كده لسه لسه طول ما البنوك الربويه محطوطه وسطنا والربا بيتعامل بيه في المجتمع عادي لسه يا ما هنشوف طول ما انت سايب بنتك تمشي متبرجه ونازله في الشارع بمنظر بنت ابو لهب لو كان شافها نازله بيه كان قتلها بنت ابو جهل لو كان شافها نازله بيه كان اتبرأ منها بنت عقبه بن ابو معاويه طول ما انت سايب بنتك ماشيه بالمنظر ده وسايب القنوات اللي اياها شغاله في بيتك كده البيت فيه خنقه وفيه ضيق وكارهين بعض وابنك اتمرض عليك و- ولسه لسه لسه يا ما هنشوف ده احنا لسه ما شفناش حاجه لسه يا جماعه لسه طول ما مناهج التعليم قاعده تتغير ونشيل خيركم من تعلم القران وعلمه ليه ليه ما نعلمش الطلبه ان خيرنا من تعلم القران وعلمه طول ما الاعلام بتاعنا بالمنظر ده لسه لسه كتير يا ده يتغير يا لسه يا لسه الايات المفصلات مش هتروح مش هتنتهي لغايه ما نتغير يا جماعه طول ما الملتزمين طول ما الملتزمين نايمين لي في العسل كأن اللي بيتحارب ده مش دينهم وكأن اللي بتنتهك حرماته ويعصى ده مش ربهم وكأن اللي بيتشتم ده مش نبيهم لسه طول ما الملتزمات بتتجوز وتقعد في بيوتها تنسى الدين وتنسى القرآن وحفظه وتحفيظه ودروس العلم لسه طول ما الملتزمين اول ما بيجي له شغلانه يتشغل فيها بينسى الدين والدعوه لسه طول ما الامه بالمنظر ده لسه ولسه ولسه ياما ياما هنشوف يا جماعه وصلنا لايه؟ احنا نستاهل اللي بيحصل ده ولا ما نستاهلوش؟ انتوا رايكم ايه؟ رايكم موقف بسيط جدا حصل في مستشفى الطوارئ بسيط جدا عيان داخل بيموت بيموت الدكتور اللي المفروض يستلمه مش راضي يستلمه الدكتور اللي هو تخصصه مش راضي يستلمه انا مش هستلمه ده حاله متعبه وهتقرفني وهيسهرني سهرني ده راجل بيموت فين الامانه جه الدكتور الاكبر منه لما الناس اشتكت بقى جه الدكتور الاكبر منه فبيقول للدكتور الصغير بيقول له انت ورقك سليم قال له ايوه قال له يبقى العيان يولع يبقى العيان يولع ايه القتل ده احنا بقينا دكاتره ولا قتله يبقى العيان يولع فين الامانه ده موقف زي ده لما يحصل وسطنا ده بيعبر عن الف والف والف موقف يا جماعه دبي الوقت بتنهار دبي اللي كانت رمز للنمو الاقتصادي اللي جايين منها بعد طرد الالاف منها بسبب ال- التدهور الاقتصادي بيقول لك المطار مليان مئات العربيات ليه كل واحد اشترى بالربا لان الدنيا هناك قائمه على الربا اشترى بالربا عربيه من بنك ما عرفش يسدد قسطها رماها للبنك في المطار ورجع بلده اول ما طردوه تونس لما كانوا لغايه الوقت اللي بتلبس حجاب في المصالح الحكوميه بيقبض عليها رسميا يقبض عليها كانها مجرمه كانها فعلت جريمه مش لبست لبس امهات المؤمنين هم اللي تلبس نقاب هناك يتعمل فيها ايه بقى في المصالح الحكوميه يا جماعه وصلنا لايه في مؤتمر في اوروبا في فرنسا في مكافحه الامراض اللي بتيجي بسبب العلاقات ال- ال- السيئه يعني فقام دكتور آه، مسلم قال كل العلاقات دي بتيجي بسبب عدم الالتزام بتعاليم الاسلام والاسلام هو الحل قام رئيس المؤتمر قال له انت بتقول ايه ده انا 98% من مرضايا مسلمين نائب رئيس المؤتمر قال له وانا زيه انا معظم المرضى بتوعي مسلمين انت بتتكلم في ايه احنا نستاهل ولا لا اما يبقى بلد من بلاد المسلمين فيها 5000 راقصه دخل الراقصه شهريا 36000 دولار منين وازاي ازاي لما يبقى بلدنا 300 مليون دولار اتصرفوا في موسم واحد في صيف واحد على فساتين السواري بتاعت الافراح لما يبقى افخم 100 يخت في العالم 25 منهم بيملكهم اثرياء عرب 8 يخت واحد ينشر الاسلام في افريقيا كلها حفت وردم جاي رايح ورايح جاي اما نبقى بالوضع ده نستاهل ولا ما نستاهلش لما الكافر يقع في الزنا كافر انما لما المسلم يعمل كده لما لما تشوف منظر سفينه ماشيه في النيل في بلادنا ومشغلين اغاني وممكن يكون فيها فقرات راقصه وممكن يكون فيها فجور وعري و... وتبص يا جماعه ده انتوا ماشيين على الميه ده السفينه دي لو ملت شويه نصكم هيموت حالا اهو انتوا ايه الغرور في الله ده ده احنا رساله تهديد اللي وصلتنا من ربنا في السنين اللي فاتت لو كانت وصلتنا من امريكا كان زماننا الوقت في المخابئ من شده الخوف والرعب احنا مش خايفين من ربنا ليه مش راضيين نصدق ان ربنا بيهددنا ليه مش راضيين نصدق ان احنا بقينا تحت التهديد الرباني المباشر ليه ليه يا جماعه ليه وصلنا لهذه الدرجه ليه وصلنا لهذا التبلد شويه يقول لك الحق الحقوا اللحمه ايه ده جيب من جنون البقر فيها يا نهار ابيض بلاش لحمه الحقوا اللحمه ايه ده جه حمى قلاعيه شويه طب نقلب على الفراخ الحقوا الفراخ انفلونزا الطيور شويه الحقوا السمك الميه نزل فيها مش عارف ايه والسمك كله شويه الحقوا الهواء بقى مليان مواد مسممه مفيش سبب للسرطان الوقت مش موجود في الهواء شويه الحقوا الميه الميه تلوثت والاملاح بتتراكم في الكلى وبقت أ- اكبر مصدر للفشل الكلوي عندنا شويه الحقوا الاكل والمعلبات بقى كل اسباب السرطان موجوده في المواد ال- اللي بتحفظه الحقوا سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في الزرع والثمار بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في الهواء والماء بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في اللحوم والدواجن بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس زي ما ربنا بيقول وتاتون في ناديكم المنكر في ناديكم وسط النادي وسط الناس كلها احنا بقى التبرج في الدنيا كلها علني بقى العري والسفور في النوادي كلها علني بقى الربا في الشوارع علني وتاتون في ناديكم المنكر طول ما تاتون في ناديكم المنكر ولسه ولسه اللي بيحصل ده رساله لكل واحد ماشي في طريق المعصيه ولكل واحده ماشيه في طريق المعصيه والكل والامه كلها طول ما ماشيه في طريق المعصيه احنا لسه ما شفناش حاجه يا جماعه حتى الان ما شفناش حاجه ولنذيقنهم من العذاب الادنى لنذيقنهم من وقوع صخور الجبال بتاعه المقطم والدويقه لنذيقنهم من فيروسات الايبولا والايدز و- وانفلونزا الطيور والخنازير ولنذيقنهم من الفقر والبطاله والعنوسه والفساد ولنذيقنهم من تلوث الجو وارتفاع حراره الجو وقله الامطار وضيق الرزق وغلاء الاسعار ولنذيقنهم من جنون البقر والحمى القلاعيه وتلوث الاطعمه اللي هم بياكلوها ولنذيقنهم من الزلازل والبراكين والتسونامي وزلزال القاهره الاول والثاني ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ربنا بيقول لك ولسه ده لسه في عذاب اكبر يوم القيامه لعلهم لعلهم يرجعون يمكن يرجعوا لربنا يمكن يتوبوا لربنا يمكن حد يفوق يمكن حد ينتبه يمكن حد يشخص الرساله صح يا جماعه يمكن حد يفوق انا مش عارف ابدا منين انا لغايه دلوقتي انا عايز اكلمكم عن احنا احنا في خطر دلوقتي احنا دلوقتي under attack احنا دلوقتي في انفلونزا خنازير في وباء خطير خطير جدا بدا ينتشر والله اعلم بكره هيبقى فيه ايه وبعده هيبقى فيه ايه خايفين من الموت ما تخافش من الموت يا حبيبي معاذ بن جبل لما جاله الطاعون في ايديه ده بيقبله ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل المسلم ما بيخافش المسلم بيحب ربنا وبيحب يلقى ربنا بس بيحب يلقى ربنا على طاعه قضيتنا الوقت ان احنا نفوق قضيتنا الوقت ان احنا نتجرد من الجرائم اللي نزل بسببها المعاصي دي بعد كده انا نفسي اقابل ربنا النهارده قبل بكره انا نفسي اقابل ربنا اللحظه دي قبل بعد كده اقابل ربنا ولا اقعد قدام الناس اقابل ربنا ولا ارجع اقابل مراتي واولادي مين اللي اغلى ومين اللي اعظم ومين الاحق في قلبك بحبك وولائك وشوقك سبحان الملك احد آه، يعني احد ال- احد الدعاة الفضلاء كان سافر نيجيريا ففي مثلث شركي هناك ما بين الدول الافريقيه وبعضها فبيقول لي راح مع اتنين من الاطباء عشان يدعوا احدى القنابل القبائل الوثنيه هناك فراحوا قعدوا يكشفوا عليهم كشوفات يعني ايه مجانيه وخدوا ب 50 دولار إيه هدايا وادويه و و وبعد الظهر قاموا مصليين قدام الناس يعني عادي في المكان اللي هم فيه صلوا الظهر وبعد كده جمعوا العصر وجايين يركبوا ويمشوا بيقول لي لقيت رئيس القبيله بينادينا فاحنا قلنا احنا هندعوهم بالاخلاق بس مش هنتكلم لقيته بينادينا فالمترجم بيترجم ما بينهم فبيقول له انتوا انتوا يعني انتوا اللي انتوا بتعملوه ده انا انا جاي في قلبي ان انتوا تبع اللي فوق في السماء انا حاسس ان انتوا تبعه احنا جالنا ناس بنوا لنا الكنيسه دي كنيسه بالبوص كده وقالوا لنا لو انتوا صليتوا فيها نديكم مبالغ كبيره وهنعملها لكم كنيسه كبيره بس انا حاسس انهم مش تبع اللي فوق في السماء انا حاسس ان انتوا انتوا انتوا اللي قلبي استريح لكم انا هبعت معاكم ابني يتعلم لغتكم ويتعلم كل اللي انتوا بتعملوه ويجي يعلم الناس ده كلها الدين بتاعكم عشان كلنا نبقى تبعكم قلت سبحان الله وهو بيحكي لي دي بنفسه جزاه الله كل خير وهو بيحكي لي دي بنفسه انا قلت سبحان الله يا جماعه سبحان الله ده الراجل زياره انقذت قريه وثنيه كامله يا اخواني وبعدين يا جماعه وبعدين احنا مجرمين في حق الوثنيين اللي على وجه الارض مجرمين في حق الافارقه الافارقه الغير مسلمين اللي سايبين التنصير ينهشهم مجرمين في حق 5 مليار كافر على وجه الكره الارضيه انتوا عارفين ليه احنا بنبتلى دي من ضمن الجرائم واللي مش فاهم ان دي من ضمن الجرائم اللي مش فاهم ان احنا سايبين الناس تموت على الكفر وتموت على الشرك واحنا قاعدين مشغولين في الاكل والشرب و- وفتن النساء اللي مش فاهم ان دي جرائم يبقى هو مش فاهم الاسلام ولا عارف ربنا ومحتاج يقرا القران من تاني كل ده ولسه انا عايز اقول لكم دلوقتي ان كل ده عذاب الدنيا طب عذاب الاخره انفلونزا الخنازير ده عرض من اعراض المرض الاعظم اللي هيصيب كل انسان عاصي لله ساعه ما يقابل ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه وقد اتيناك من لدنا ذكرى احنا دلوقتي بنتكلم في القران انا دلوقتي بكلمك في كلام ربنا انا دلوقتي بتبع قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بالقران ده اهو جاهد اهل الباطل بده جاهد العلمانيين بده جاهد الملحدين بده جاهد صناع الشهوات وعباد الشهوات بده جاهدهم لغايه ما تقضي عليهم بده انا الوقت بأدي دوري كداعيه ان انا من خلال كلام ربنا بجاهد اهل الشهوات انا من خلال كلام ربنا بشيل الامانه اللي في رقبتي وبعرف الناس احنا هيحصل لنا ايه لو ما فوقناش وقد اتيناك من لدنا ذكرى في اخر سوره طه اتيناك ده يعني القران ده كنز القران ده اتيناك القران ده كان كنز كنز محدش داري بيه وربنا اداهولنا اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه اللي هيعرض عنه اللي مش هيطبق تعليمه اللي مش هيطبق اوامره زي المجتمع الوقت ما بيطبقش ايه اللي جاب في بلدنا 400 الف خنزير ده الخنازير تجارتها محرمه اصلا ايه اللي جاب في بلدنا ده ايه اللي خلانا نوصل للدرجه ديت وقد من اعرض عنه لو الامه فضلت معرضه عن القران الشباب مش راضي يحفظه والبنات مش راضيه تفهمه والرجاله مش راضيه تاكلوه والناس مش راضيه تطبقه وتحكم شريعته من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا شيله على رقبته خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا ساء لهم ازاي يعني تخيل لو حرامي اتقبض عليه وهو بيسرق تلفزيونات وغسالات شيلوها كلها على رقبته وقف في اسم البوليس كل ما ظابط يعدي ايه اللي هو شايله ده ده السرقه اللي كان بيسرقها يجي واحد تاني يعدي ايه مين ده ده حرامي اتظبط بالحاجات ديت يجي واحد تاني تعدي ايه ده ده نصاب اتظبط بالسرقه دهيت ده يلطش فيه وده يشتمه وده يهزق فيه بقى المهزقه بتاعت المكان كله فساء لهم يوم القيامه حمله يوم القيامه يطلع شايل اوزاره على ظهره ده بيشتم فيه وده بيبص له شفرا وده بيسخر منه بقت فضيحه على الملا يوم القيامه زي حرامي اتظبط وهو متلبس فيه كمين ورا كمين ورا كمين ساء لهم يوم القيامة حملا ربنا سبحانه وتعالى بينبه أمة محمد كلها فوقهم القرآن ده له تمن انت دفعت ايه من تمنه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ربنا بيقول لك اللي هيعرض عن القرآن ده اللي مش هيرضى يتبعه اللي مش هيرضى يصدقه اللي مش هيرضى يمشي وراه يوم القيامة يبقى منظر البحث بتاعه شكله ايه يوم ينفخ في الصور الصور ده يا جماعة آلة كانت زمان لما ملك من الملوك بيحب يعلن الحرب على الناس يعلن حرب على الدول يقوم ينفخ في هذا الصور ده آلة إعلان حرب أصلا طب ربنا اختارها ليه واختار الاسم ده عشان يبقى ده بداية يوم القيامة لأن يوم القيامة إعلان حرب إعلان حرب على مين على كل واحد عصى ربنا على كل واحد انتهك حدود ربنا على كل واحد حد الله ورسوله على كل واحد انت ظهر ربنا اللي عصى ربنا ده بيحارب ربنا اللي بيعصى ده بيحارب ربنا سبحانه وتعالى و- طب ساعة ما بينفخ في الصور احنا هنبقى فين تحت التراب هينشق القبر ونطلع والملائكه ميته هتقوم وتقف صفوف لانه جيش لانها معركه دول صفوف الجيش طب والكون كله لما ينفع النا- يسمع النفخه الكون كله هيعلم ان التسخير اتنزع منك ومنك ان خلاص ما عادش في شيء في الكون مسخر عليكي كل حاجه هتنقلب على ابن ادم في هذه اللحظه يوم ينفخ في الصور ده ده حرب بحق وحقيقه اه زي الوقت الايدز والانفلونزا الخنازير ما دي حرب ما انفلونزا الخنازير ده ده اهو سلاح من الاسلحه بدا يسلط علينا اهوت يبقى دي حرب بدات يا جماعه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا المجرمين في ناس هتعامل مننا معامله المجرمين يوم القيامه ربنا يعافينا يحشروا يعني هيتجمعوا مع بعض هيبقوا زرق ازاي يعني ايه زرق العلماء يقول لك يعني زرق العيون يعني ايه يعني عينين خضراء وزرقاء و... ولبني لا ده في مرض في الطب اسمه الميه البيضاء ومرض تاني اشد منه اسمه الميه الزرقاء الميه الزرقاء ديت بتجيب بعد كده عمى لو ما اتعالجتش ربنا يعافي كل مرضى المسلمين يا رب اللهم امين يا رب ممكن يعني فالميه الزرقاء دي يعني معناها يحشروا عمي يوم القيامه هيطلعوا معميين يوم القيامه بعض العلماء قال لك لا ده بتاع الميه الزرقاء ده لما بيطلع بيبقى لسه بيشوف شويه بعد كده البصر يروح يعني اول ما يطلع من تحت القبر هيشوف كل اللي بيعد ليه بعد كده يتعمي فيبقى كل الاهوال اللي شافها دي هو ما عادش شايف ايه اللي هيصيبه منها بعد كده رعب رهيب بعض العلماء قال زرق الشفاه والعيون من شده العطش زرق الوجوه من شده الكرب والفزع زرق الاجسام الجسم الازرق ده لون ده لون الحرق اللي بيتحرق جسمه بيبقى لون جسمه ازرق زرق الاجسام الانسان لما بيترعب اطراف ايديه ورجليه بتنقبض فبتزرق ايديه ورجليه من شده الرعب ده جسمه كله بينقبض فبيزرق من شده الرعب والهول الرهيب الخمر في اللغه اسمها الزرقاء زرق العقول مخمور العقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تخيل المنظر ده واحد عينيه زرقاء وشه ازرق شفايفه زرقاء دماغه مخموره جسمه ازرق ايه المنظر اعمى معمي ايه المنظر ده ده منظر بعث اللي قرا القران منظر بعث اللي بعده عن كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي اعرضه عن كلام ربنا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا عشان نعرف منظر بعث اللي من امه محمد مش هيرضى يستجيب لله اللي من امه محمد مش هيرضى يفوق انفلونزا خنازير ايه هي دي تيجي ايه في اللي انا بتكلم فيه دلوقتي يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة يتخافتون يعني يعني ده بيوطي صوته وده بيوطي صوته بيوطي صوتهم خالص ليه مرعوبين احسن حد منهم صوته يطلع الملائكه تنتبه ليه اكتر زي مجموعه من المجرمين مقتضين لل- للحبس فكل واحد بيتكلم بصوت واطي خايف احسن صوته يطلع الجنود ينتبهوا ليه يضربوه اكتر زائد مرعوبين مش قادرين صوتهم يطلع يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة يعني ايه انتوا نمتوا في القبر قد ايه انتوا قعدتوا في القبر 10 ليالي ولا 10 ايام ولا ايه قعدتوا قد ايه طب هو ده معقول هو ممكن واحد يطلع من تحت التراب بعد ما لقى سواد وبعد كده انشق القبر وبعد كده طلع ولقى الناس بتطلع على يمينه وشماله ولقى النار بتزل لما واحد يشوف المنظر ده هيفكر في اللي جاي ولا في اللي راح هيفكر في اللي لسه مستنيه ولا في اللي كان فيه إن- انا نمت في القبر قد ايه ده سؤال عن الماضي المفروض ان هو مفزوع من اللي جاي امتى انسان في الموقف الرهيب ده يسال سؤال زي ده عارفين امتى لو انت نمت في العصر الحجري والناس لبسها زي لبس العصر الحجري والناس بتستخدم الاحجار نمت صحيت لقيت نفسك في عصر الذره طيارات وابراج وصواريخ وموبايلات وعربيات وعمارات اول حاجه هتقولها ايه هو كل ده حصل امتى هو انا نمت قد ايه انا نمت قد ايه عشان كل حاجه تتقلب كده يبقى السؤال ده سؤال واحد صح لقى كل حاجه مقلوبه فهو مذهول من الانقلاب ايه ده هو فين الشمس وفين القمر وفين السماء فين الجبال وفين الانهار فين الارض فين النجوم فين معالم الحياه اللي احنا لا نموت عليها فين والملائكه مليارات الملائكه دي كانت فين كانت مستخبيه فين والمسلمين المؤمنين المستضعفين إيه اللي خلاهم على منابر من نور واحنا مال جسمنا بقى الشكل ده ومالنا بقينا عاملين كده ليه احنا ايه اللي قلب الوضع ده ايه اللي عمل الانقلاب الرهيب ده ان لبثتم الا عشرة سؤال ناس مذهوله من الانقلاب اللي حصل في اوضاعها ان لبستم الا 10 ممكن تكون برضو على مده الدنيا انتوا قعدتوا في الدنيا قد ايه 10 ليالي تخيلي الوقت عرض ليكي 10 ليالي في سان فرانسيسكو او في تركيا او في اعظم منتجع سياحي من المنتجعات السياحيه في العالم 10 ليالي اعمل فيها اللي انت عايزه اللي انت عايزه بس بعدها في حساب وعذاب يبقى انت رايك ايه فيها ايه الدنيا يا جماعه ماسكين في الدنيا ليه المجتمع بيتقلب مع كل ازمه من ازمات الدنيا ليه ايه اللي مخلينا متعلقين باللي الرسول قال عليه عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يوصف قصرها قال الدنيا ظل زائل يعني حاجه بتروح في سو في, في, في دقائق ايه اللي خلينا متمسكين بالملعونه الملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه عالما او متعلما اللي مخلينا متمسكين باللي الرسول قال عليها جد يا اسك خروف ميت معفن ناكله ازاي ده الناس شايفه الوقت مناظر الخنازير في التلفزيونات الناس بترجع من مناظرها ما بالك لو دي لحمه معفنه بقى وانت بتاكلها تاكلها ازاي الرسول لما اراد ان يوصف حقاره الدنيا قال ده, ده, ده جناح بعوضه احد ال- يعني الاخوه اللي في الدعوه جاله عقد عمل بحوالي 15000 جنيه بره فمرضاش عشان يستمر في صغره في الدعوه و- ويدعو الناس ويدعو الى الله وينور للناس طريقه فبقول له انت مش يعني مش زعلان على انك انت قال لي وفي حد يزعل على جناح بعوضه احنا عايزين ايه عايزين ايه بعد ما الرسول وصف الدنيا بكل الاوصاف دي عليه الصلاه والسلام بعد ما الرسول قال عليها ملعونه وحقيره ومتعفنه وزائله ايه اللي لسه ممسكنا في الدنيا ايه اللي لسه معلقنا بيها ايه اللي لسه محزنك عليها ايه اللي لسه مخوفك فيها ايه اللي لسه مخليكي متمسكه بيها يا جماعه عايزين نفوق يا اخوانا الرسائل اللي جايه من ربنا دي كلها ما تفوقناش ازاي ازاي يا جماعه ازاي كل اللي حوالينا ديت من رسائل التذكير والايقاظ من ربنا ما فوقتناش وما فهمتناش ده احنا متاخرين قوي قوي عن المستوى اللي القران عايزنا ان احنا نبقى فيه إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أمثلهم طريقة هنا مش معناها الذكي الفهيم اللي فيهم لا ده كلهم أغبياء وكلهم جهلة وكلهم مش فاهمين حاجة أمال ربنا بيقول أمثلهم طريقة ليه سخرية سخرية واستهزاء ده كلهم أغبياء كلهم ضيعوا عمرهم كلهم مشوا في الطريق الغلط كلهم ضيعوا مصيرهم إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يسألونك عن الجبال هما بيسألوا عن الجبال ليه يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نعم عايزين ايه انت بتقول الوقت ان يوم القيامة في زلازل اه وزلازل رهيبة اه طب الوقت زلازل الدنيا ما بتيجي بتوقع البيوت بتوقع العمارات انما ما توقعش الجبال عمركم سمعتوا ان في جبل وقع في زلزال جبال الهيمالايا اللي 9000 متر فوق الارض و24000 الف متر تحت الارض زلزال ايه اللي يوقعها دي مش هتقع الجبال مش هتقع بالزلازل اللي انت بتتكلم عنها يعني عايزين ايه انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه هيبقى حر رهيب والشمس هتدنو من الرؤوس قدر ميل والناس هتغرق في عرقها من شده الحر اه احنا بقى الجبال فيها اكنان وظلالها نهرب ليها انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه عطش رهيب والحلوق هتتمزق من شده العطش اه الجبال مليانه عيون متفجره منها هنهرب ليها ونشرب منها انت مش بتقول لنا ان في ملائكه هتقبض علينا وتقتادنا المكان الحشر وبعد كده ملائكه تقتادنا للعرض على الله وبعد كده لو ربنا قال خذوه فقول له 70000 ملك يقتادوا العبد للنار والعياذ بالله ايوه الجبال فيها الاف المغارات والكهوف وال... هنهرب نلوذ بيها انا لو حد في الدنيا جري ورايا انا ههرب للجبال انا يوميها ههرب للجبال يسالونك عن الجبال الجبال زلازل الساعه مش هتاثر فيها وفيها المأمن من كل اللي انت قاعد تقول عليه ده ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا ليه عشان نسف بحقه حقيقي اوعى تفتكروا انه نسف مجازي مش انا قلت لكم من شويه يوم ينفخ في الصور انها حرب ادي الفاظ حرب اهو النسف والتفجير والقذائف دي كلها الفاظ حرب وال- ف- ربنا بيقول لك ف- انه يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي اشمعنى كلمه ربي ولله مثل اعلى يعني لما تقول ايه انا ابويا انت ما تعرفش يقدر يعمل ايه ويقدر يشتري ايه وبخط قلم منه ولا امضى منه يقدر يغير ايه ويحول ايه ويعين مين اهو ربي انت عارف قدره ربنا قد ايه انت عارف قدره ربنا قد ايه قدره ايه يا جماعه اللي تنسف الجبال نسف يا جماعه النسف في اللغه هو الازاله الفوريه للشيء مع تفتيته يعني المبنى لو مبنى اتنسف معناها ان في لحظه بيباد والصخور الكبيره اللي فيه بتبقى ذرات تراب هباء منبث في الهواء تخيلوا الجبال تتنسف ده الجبال دي فيها مخزون اليورانيوم اللي في العالم ومخزون المعادن اللي في العالم لما الكلام ده يتنسف هيعمل ايه وفيها صخور لما تبقى هباء منبث عواصف رمليه رهيبه هيبقى شكلها ايه ده جبل الطور لما ربنا اراد انه يرعب بني اسرائيل رفعوا فوقيهم لما اراد انه يزلزل قلوبهم امال لما يتنسف جبل الطور هيبقى الوضع شكله ايه هيبقى الحاله شكلها ايه احنا خايفين من ايه وسايبين ايه احنا قاعدين نتكلم عن انفلونزا طيور وانفلونزا خنازير كل دي رسائل ربنا بيقول لنا انا مش باعتها لكم عشان تخافوا من انفلونزا الخنازير انا باعتها لك عشان تخاف من رب هذا المرض وتخاف من عقوبته في الاخره وتخاف من اللحظه اللي انت هتقف بين ايديه وميها وتخاف من يوم تنسف الجبال فيه نسف لما الجبال تتنسف ده القنابل النوويه والترسانه النوويه بتاعت امريكا كلها لو نزلت على جبال الهيمالايا مش هتنسفها يا جماعه قوه ايه اللي هتنسف الجبال اللي في العالم ويا ترى هيحصل لنا ايه لما الجبال دي تتنسف نسف هيحصل لنا ايه وهيبقى الوضع شكله ايه عايزين نفكر يا اخواني ويسالونك عن الجبال فقل فا الايه الوحيده من ايات يسالونك في القران اللي جه قبل قل فا فقل ليه كان ربنا بيقول له فوقهم رد عليهم صحيهم ايقظهم هزهم زلزلهم قومهم انقذهم من الضلال اللي هم فيه فوقهم من الغيبوبه اللي هم فيها فقل ينسفها ربي نسفا يعني ايه ينسفها ربي نسفا يعني الجبال يا جماعه يعني ما فيش ولا امل في الظل يوميها الا في ظل عرش الله ما فيش ولا امل في الميه والشرب يوميها الا من ايد رسول الله عليه الصلاه والسلام ما فيش ولا امل يوميها في الامان الا وسط ملائكه الرحمه ما فيش امل في اي شيء الا برحمه الله يوميها ويسالونك عن الجبال جايبه نفس شدر صدره فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا القاع اللي هو الصحراء مفرد كلمه قيعه كسراب بقيعه القاع اللي هي الصحراء والصفصف اللي هو الصحراء يعني كان الدنيا اتسفلتت طب ليه ربنا ربنا بيعمل كده ليه عارفين يا جماعه عشان يتحقق قول الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون يعني ايه يعني انا لو قاعد قدام الوقت 5000 واحد انا اللي قاعدين قدامي انا شايفهم كويس شايف جسمهم كله ولكن اللي قاعد ورا انا مش شايف غير راسه لان جسمه مستخبي بجسم اللي قدامه انما بارزون يعني 6 مليار بني 6 مليار ايه قول 60 مليار بني ادم يومها واقفين كل واحد من مفرق راسه لاخمص قدميه باين كلك مكشوف قدام ربنا ظاهرا وباطنا بارز قدام ربنا تستخبى فين هتروح فين فت- فيذروها قاعا صفصفا زي الصحراء لا ترى فيها عوجا ولا ولا امتى لا فيها حاجه مرتفعه ولا منخفضه ولا امتى الامتى المكان اللي بيقصد اللي بيقصد عايز تشرب مفيش مكان تشرب منه هموت من العطش مفيش عايز ظل مفيش عايز امان مفيش مفيش امت مفيش مكان يقصد لاي شيء مفيش مكان مرتفع تستظل بظله ولا مكان منخفض تستخبى فيه مفيش لا ترى فيها عوجا ولا امتى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي يعني في الدنيا ابن آدم كان ماشي معوج في الدنيا ابن آدم ما كانش راضي يسمع كلام في الدنيا ما كانش راضي يمشي مستقيم في الدنيا ما كانش راضي يتبع ما كانش راضي يتبع كلام ربنا النهارده يتبعون النهارده ما عادش في عوج لا عوج له ما حدش بيبص يمين ولا شمال ما حدش بيبص وراه ما حدش بيقدم رجل ويأخر رجل حدش قادر ينطق حدش قادر يتنفس حدش قادر يعمل حاجة يومئذ يتبعون الداعي ليه لان القنبله اللي انفجرت من الجبال عرفت الناس مين ربنا وايه قدره ربنا فما عادش حد ما عادش حد قادر ينطق ولا قادر يتكلم ولا قادر ان هو يطلع صوت نفسه حتى فلا لا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي اللي بيناديهم عشان يقفوا في مكان الحشر اللي هينادوا منه للعرض على الله لا عوج له كله زي الخط المستقيم زي السهم منطلق وخشعت الاصوات للرحمن اول ما الناس اتجمعت في مكان الحشر خشعت الاصوات للرحمن جلال وهيبه الموقف جلال الله الوقت هنبدا نعرض على الله فلا تسمع الا همسا الهمس هو الكلام الغير معلوم الغير مفهوم اللي صدر من مصدر غير معلوم ما عادش حد قادر ينطق من شويه كان ربنا بيقول يتخافتون بينهم من شويه كان في صوت كان في كلام بس بصوت واطي لما كان الموقف بس طلوع من قبر وملائكه انما الوقت ده هيبه العرض على الله ما عادش حد قادر ينطق ما عادش حد قادر يتكلم فلا تسمع الا همسه مليارات البشر مع مليارات الملائكه ما فيش حد قادر يطلع صوته فخشعت الاصوات اصوات من اصوات المعذبين اصوات الملائكه اصوات الرسل اصوات الابرار اصوات الشهداء اصوات العصاه ما عادش حد قادر يتكلم يا جماعه اشد موقف له هيبه في تاريخ البشريه موقف العرض على الله اشد موقف له هيبه على الاطلاق اشد من هيبه الموت وتنازل ملائكه الموت اشد من هيبه القبر لما الملائكه هيجوا يسالوك يحاسبوك اشد من هيبه البعث لما تلاقي الملائكه جايه تاخدك اشد من كل ده ساعه العرض على الله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه ربنا ما قالش فلا يسمع الا همسه لا فلا تسمع يعني ايه يعني من الوقت المفروض انك تسمع يعني الكلام ده بيتقال عشان نعيشه يا امه محمد يا شباب أمة محمد يا بنات أمة محمد يا كل إنسان ربنا قال لك إنك هتتحاسب يوم القيامة إحنا بنعمل إيه؟ إحنا متأخرين عن ربنا ليه؟ إحنا مش عايزين الغشاوة اللي على عينينا دي تتفتح ليه؟ إحنا واقفين مكاننا ليه؟ ليه؟ ليه؟ إحنا مش مش عارفين نترجم رسائل ربنا إحنا مش عايزين نترجم رسائل ربنا إحنا عايزين نفضل كده ليه؟ ليه عشان إيه؟ في حاجة أفضل من ربنا حد هيديك أحسن من اللي هيديهولك في عقوبة شد من عقوبته لو أنت قربت عنه في إيه يا جماعة؟ ليه مش عايزين نعيش مع الدار الآخرة بقلوبنا؟ أنا وأنا بتكلم دلوقتي عن إنفلونزا الخنازير أنا بجيبك للدار الآخرة عشان أقول لك ولسه ده دي إنفلونزا خنازير إيه وسط الكلام ده بقى؟ إحنا- إحنا بنتكلم في إيه الوقت يا جماعة؟ مشاكل دنيا إيه كلها وسط الكلام ده يا جماعة؟ إحنا عايزين نفوق يا إخواني عايزين نفوق عايزين نفوق عشان ما نخسرش الدنيا والآخرة عايزين نتبقى عايزين نعيش مع الآخرة عايزين قلوبنا تستيقظ عايزين نعمل زي الصحابة ما كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين كل يوم لازم ساعة يقعد قدام النبي يسمع عن الجنة والنار كل يوم لازم يشحن قلبه ساعة عن الجنة والنار كل يوم لازم يتحط في بيئة إيمان ساعة عشان يتشحن قلبه لازم احنا مستهترين بقضية الدين ليه مش مقدرين خطورة الدين ليه الامتحانات اللي جاية سقوط مادة في الامتحانات ربنا يعافي طلبة المسلمين وينجحهم جميعا يا رب في الدنيا والدين يا رب سقوط مادة في الامتحانات ولا عدم إجابة سؤال من أسئلة القبر يا جماعة عايزين نفوق عايزين نوزن الموضوع عايزين الموضوع يبقى موزون جوانا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن الارض الخاشعه اللي بقالها سنه مثلا ما نزلش عليها المطر الارض نشفت واتشققت والشقوق جرت بالطول والعرض فيها منظر بيبقى ارض ناشفه مشققه الصوت الخاشع يا اما الحلق اللي اتشقق من كتر العطش لان انت جسمك ده ميه اصلا لما الميه بتتبخر وتنزل عرق ما انت جسمك هيشقق اصلا من كتر العطش ده ده حاجه علميا مفروغ منها اصلا الحلقه تتشقق وتتمزق من كتر العطش يا اما ان الصوت نفسه خاشع يعني ان الصوت يا جماعه طالع مرعوش مرتجف مرعوب ال- الناس مرتعشه بتنتفض وهي بتنطق فالاصوات طالعه متقطعه محدش عارف يسمع صوت التاني من كتر الارتعاش ومن كتر الارتجاف من هيبه الموقف وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله الشفاعه اه خدوا بالكم ان احنا في الدنيا بنامن مستقبلنا في الدنيا امن مستقبل عيالك يا عم ابن لهم بيت وانت امن مستقبل عيالك برصيد في البنك وانت امن مستقبلك بشهاده حلوه تاخدها في ايدك وانت امني مستقبلك بوظيفه امن مستقبلك طب مستقبل الاخره ما بنامنوش ليه ليه ما بننتبهش لتامين مستقبل الاخره ليه ليه يا جماعه اهو الشفاعه دي تامين مستقبل في الاخره باذن الله ليه هو يعني ايه شفاعه شفاعه يعني انت لو جيت يوم القيامه ربنا يعافينا عليك ذنوب استغفارات رمضان وتوباتك وكل اللي انت عملته ما كفاش انها تتغفر ذنوبك ما اتغفرتش ذنوبك لم تغفر ب ب ب بعد كل ده في ذنوب لسه عليك الذنوب دي ممنوع حد يدخل الجنه ولسه عليه ذنب واحد ممنوع ما ينفعش طب الذنوب دي تتكفر ازاي لو ربنا ما غفرهاش في النار بقى والعياذ بالله طب وبعدين هنا بقى يجي دور الشفاعه انا عايزك تتخيل معايا عشان تعرف يعني ايه شفاعه ويعني ايه خطوره الشفاعه وعشان تعيش معايا في خطوره الشفاعه انا عايزك تتخيل معايا انك انت معلش لدقيقه تخيل قاسي بس معلش معلش عيشيه معايا لدقيقه دقيقه واحده تخيل انك انت جيت يوم القيامه طلعت من تحت التراب الملائكه ادتك صحيفه فوجئت ان مليانه ذنوب ذنوب ذنوب ما اتغفرتش اقتضت للعرض على الله ربنا ما غفرها لكيش ما غفرها لكيش يعني ايه يعني خذوه فغلوه تخيل انك انت رحت تتوزن اعمالك على الميزان كفه السيئات طبت رحت تعدي من على الصراط ضلمه هتقع في جهنم لو جيت تعدي الملائكه بدات تأيد الايدين في الرقبه عشان الاقتياد الى جهنم تخيل قاسي بس عيشوا معايا تخيل ان انت دلوقتي بيتقال لك ادخلوا ابواب جهنم مش ادخلوا جهنم ابواب جهنم فيها انواع من العذاب تاني غير اصلا اللي جوه جهنم عذابات في الاستقبال استقبال يعني ده لسه حفلات الاستقبال في الاول ادخلوا ابواب جهنم يتعذبوا الحاجات اللي فيها بعد كده تخيل انك انت بتتهوى في النار الوقت بتتهوى بتتهوى وقعت في وادي زي الوادي الموصوف في سوره المرسلات وقعت في وادي زي ثلاث شعب ثلاث جبال من حواليك ما بين كل جبل والتاني فتحه الثلاث فتحات اللي ما بين الجبال داخل منهم حميم ودخان من النار والوادي اللي انت فيه نار والجبال نار والنار بترمي بشرر كالقصر من وراء الجبال تخيل ان في الموقف ده لقيت واحد داخل عليك من بين جبلين ده ملك جاي بعذاب جديد ولا ده واحد جاي يتعذب معاه في الوادي ده ولا ايه بتقول له انت مين قال لك انا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام رسول الله رسول الله إيه اللي جابك هنا يا حبيب الله قال لك انا عرفت انك انت بتتعذب شفعت الر- عند ربنا فيك ربنا شفعني فيك وجاي ياخدك عشان انجيك من اللي انت فيه قضية الشفاعة يا جماعة قضية خطيرة قضية الشفاعة قضية خطيرة بس القضية الأخطر مين اللي هيشفع لك؟ رسول الله هيشفع لك ليه؟ سنتك ولبسك وحياتك وسلوكك وعفافك وغض بصرك واجتهادك في الدين بالنسبة ليه إيه؟ رسول الله هيشفع لك ليه؟ أنت عشت على سنته؟ أنت جاهدت زي ما هو جاهد؟ أنت هو لما شاف الدين بيتطعن حارب بحياته كلها، أنت عملت إيه لدينك؟ إحنا يا جماعة أجرمنا في حق الإسلام يا جماعة أنا بتكلم بصدق، أنا مش جاي هنا أخدعكم، أنا مش جاي هنا أضحك عليكم، أنا مش جاي هنا أكسب ودكم ولا أكسب حبكم وأمشي، لأ، أنا جاي هنا أبين دين ربنا، أنا واحد ساعي بريد بالظبط، ربنا بعتني برسالة زي ما بعت كل الدعاة وأي إنسان أمين على هذه الرسالة، أنا جاي أوصل لكم رسالة، مش وظيفتي إن أنا أغير كلامها، ولا وظيفتي إن أنا أخبي كلمتين منها عشان تقبلوها أحسن تفضلوا، لا، أنا بوصل الرسالة زي ما هي، الحق حق والصح صح، الكلام اللي ربنا بيقوله بمراده زي ما العلماء قالوه، احنا دي وظيفتنا يا جماعه مش وظيفتي ان انا اجاملك ولا اضحك عليك ولا اخبي عنك حقيقه احنا فين يا جماعه احنا هي- الرسول هيشفع لنا ليه عليه الصلاه والسلام احنا عشنا مجاهدين زي ما هو عاش الرسول كان مجاهد الرسول كان داعي الرسول كان صوام قوام الرسول كان افضل اخلاق على وجه الارض الرسول كان قران يمشي على الارض الرسول كان وصول للرحم عليه الصلاه والسلام انت ايه من ده انت ايه من ده احنا فين من هذا الكلام احنا فين من هذه الصفات ازاي دينك يتطعن وانت ساكت اللي بيحصل في حق الاسلام جريمه والسكوت عليه جريمه السكوت عليه جريمه عدم التصدر لخدمه الدعوه والنصر الديني لا ده جريمه الوقت جريمه جريمه يعاقب عليها القانون ولكن القانون الالهي عايزين نفوق يا اخواني عايزين نفوق يا امه محمد يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ده رقابة بقى تانية خالص وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم عنت الوجوه للحي القيوم تخيل مليارات البشر وجوه البشر كلها وجوه الملائكة وجوه الخلق أجمعين عنت عنت دي كلمة لما بتدور على معانيها وتألف في معانيها ده معاني ورا معاني عند ال- الاسير اسمه العاني العاني يعني اسرت الوجوه للحي القيم يعني ايه اسرت تخيل لما سمعك يتاثر لما بصرك يتاثر ازاي تخيل لما توصل لمرحله بقى انت ما عدتش مركز في اي حاجه حواليك صراخ واهوال وناس بتعذب وناس, وناس فر... انت بتسمع اي حاجه انت عينيك مش قادره تركز مع اي حاجه غير اللي بيعدي ليها بس مهما كانت المشاهد الرهيبه حواليك ودانك ما عادتش قادره تسمع اي حاجه غير اللي بيعدي ليها انت عدت مذهول عن اي شيء الا ما يعدي ليك كانك مقصور السمع والبصر بالظبط عانت الوجوه من معنى عنت من المعاناه معاناه العطش معاناه الحر معاناه الندم معاناه انك تشوف واحد عصى نفسه بعصيك وبيتعذب وانت- الخوف والترقب يا ترى معاناه الانتظار معاناه القلق معاناه عنت من ضمن معاني عنت من العناء الذل الذل يا جماعه الذل اللي هيبقى على وش كل واحد عاصي ذنوبه ما اتغفرتش يوميها ربنا بيقول اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا اسمع اه لو تسمع كلام الذل اللي هيقولوه وابصر اه لو تشوف اه لو تشوف التوسلات اللي هيتوسلوها الذل والمعنى الرابع لعنت من القهر قهر الخلائق على حكم الله لما هيصدر حكم الله في البشر كلهم ما حدش يقدر يخت- يعترض حدش يقدر يستأنف حدش يقدر يتملص من حكم ربنا عليه المعنى الخامس في كلمة عنت الوجوه للحي القيوم المشهد الرهيب المهيب اللي هيحصل لما كل الخلائق تنزل ساجدة لجلال الله لما الكون كله يسجد لجلال الله إلا اللي ربنا حرم عليه السجود لما كله ينزل يسجد لما المليارات والمليارات والمليارات تنزل ساجدة لجلال الملك الجليل سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم من شويه ربنا كان بيقول الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن الوقت عنت الوجوه للحي القيوم الصفات بتاعت ربنا دي في ناس مش هتعرفها غير يوميها في ناس مش هتكتشفها غير يوميها في ناس مش هتدركها غير يوميها يا اخواني يعني زي ان الله هو الرزاق في اخر سوره الذاريات سوره الذاريات بتتكلم على عصى ربنا عشان ال- عصى الرزاق عشان الرزق و- وعار- و- و- وحارب الرزاق عشان الرزق زي واحد كده راح مثلا يعني راح يقدم في وظيفه فلا الموظفين قاعدين قال ما تودد لهم ما تقرب لهم دول اللي هيشتغلوا معايا ودول اللي علاقاتي بهم المفروض تبقى حلوه و فعدى واحد قال ما ايه اتريق عليه قدامهم عشان اتقرب لهم فقعد يتريق عليه ويضحك عليه و... فواحد من الموظفين قال له بعد شويه قال له انت عارف اللي انت بتتريق عليه ده مين؟ قال له مين؟ قال له ده مدير الشغل اللي يا يعينك يا يرفدك الصدمه بتاعته ايه؟ اهو بعد سوره الذريات ما جت وربنا بيقول انت عشان الرزق عشان حصيت الرزاق اه وانت عشان ال- ال- الرزق عرض- حاربت الرزاق اه وانت عشان الرزق نسيت الرزاق اه طب ايه رايك ان الله هو الرزاق بقى ان اللي انتوا قاعدين تقصدوه هو اللي هو اللي ما فيش مصدر للرزق غير منه سبحانه وتعالى يعني يا جماعه اسماء الله اللي مذكوره في الايات ديت اللي عرفوها في الدنيا حلوا بقى كل مشاكل حياتهم نفس الاسماء دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا يا حي يا قيوم اهو للحي القيوم برحمتك استغيث اهو خشعت الاصوات للرحمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث عايز ايه اصلح لي شاني كله صلح لي كل حاجه يا رب اللي عرف ربنا في الدنيا صلح بمعرفته ربنا كل حاجه اه لو نعرف ربنا اه يا جماعه اه كلمه اه دي الكلمه اللي قلب الواحد بيتعصر بيها لما يدرس تفسير ايات القران اللي بتتكلم عن ربنا ويبدا يبص للكون اللي بيتجاوب مع ايات القران عن ربنا ويقول اه لو عرفنا ربنا الكلمه اه دي قلب الواحد بيتعصر فيها مع كل مره الواحد بيرفع ايده لربنا يقول يا رب والاجابه تتنزل في حاجه ما كانش متوقع ان حد يقدر يعمل فيها حاجه يقول اه لو عرفنا ربنا اه لو عرفنا ربنا اه لو الامه عرفت انت مين يا رب اه لو الامه عرفت قدرتك وعظمتك ورحمتك اه لو الامه طمعت في اللي في خزينك اه لو الامه عرفت اللي في جنتك اه لو الامه يا رب عرفت جبروتك وانتقامك وعرف اه اه يا جماعه لو عرفنا الملك لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى لو عرفنا الملك الجليل ولكن للاسف للاسف مش قادرين نعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بتبقى صدمه يوم القيامه بقى صدمه زي صدمه صاحبنا لما عرف ان مدير الشغل هو اللي بيعينه وبيرفض ان ده مدير الشغل وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما في ناس قضيتها كبيره قوي يوم القيامه في ناس هتبقى قضايا كبيره قوي قوي يوم القيامه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ربنا بيقول استنوا كل اللي فات ده في ناس ملهاش دعوه بيه خالص خالص ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ما يخافش نهائي ما يخافش من اي حاجه ما يخافش من عقوبات الدنيا اللي مش ليه ما يخافش من الاخره ما يخافش نهائي يا جماعه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا هتتظلم ان سيئه ما عملتهاش تتنسب ليك ولا هيتهضم حقك في حسنه واحده عملتها ومش هتلاقيها فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا ربنا بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه القران اهو قد اتيناك من لدنا ذكرى القران اهو كلام ربنا اهو الكلام العظيم بتاع الملك الجليل اهو انتوا بتعملوا ايه دلوقتي كل الايات دي بتتكلم عن اللي لما بعد عن القران لما اعرض عن القران حياته ضاعت حياته اتدمرت يا شباب يا اباء يا امهات يا اطفال فين قران في حياتنا فين كلام ربنا في حياتنا يا جماعه ده بعدها ربنا بيقول لك للنبي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه طب النبي بيعجل ليه النبي مستعجل انه يحفظ القران ليه عارف ان ده اللي هيصنع ابو بكر وعمر عارف ان ده اللي هيفتح الاذان الصم وال... والقلوب الغلف عارف ان ده اللي هيغير الواقع عارف قيمته بعدها ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري اللي هيعرض عن القران فان له معيشه ضنكا الحياه بدون القران ضنك احنا بعاد عن القران ليه درس الليله ده درس الليله بجانب انا كان نفسي اديه بجانب ان الدرس ده هدفه واقفه مع انفلونزا الخنازير واقفه مع هذا الواقع الوضع الواقعي اللي بيعد رساله ربانيه في رقابه الدعاء ان هم يترجموها للناس عشان تبقى الحجه اقيمت علينا كلنا بجانب ده انا كان نفسي اقول الدرس ده يا جماعه عشان في وسط سلسله راجع لك يا رب واحنا بنتكلم عن القران واحنا بنجاهد يا جماعه يا جماعه سلسله راجع لك يا رب دي وسلسله بدايه اللي ده بتاعت الجزء 29 اللي قبلها كل ده يعلم الله من باب قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا هو ده الحل الحل الوقت ان احنا نجاهد باقوى سلاح هو سلاح القران ان شهوات اهل الباطل وحرب اهل الباطل ملهاش حل غير الناس ترجع للقران تتولد من جديد كانك بتتخلق من جديد ان الناس ترجع لكلام ربنا انا بقول الدرس ده عشان كده عشان كده سواء بتكلم في رجع لك يا رب بنفسر صور سواء بتكلم في عن انفلونزا الخنازير بنتكلم في ايات واحاديث لان هو ده ديننا يا جماعه عايزين نفوق بقى عايزين يحصل ثوره قرانيه في الامه عوده للقران والسنه ولكن عوده حقيقيه مش عوده اسميه خايفين من انفلونزا الخنازير ليه معاذ بن جبل كان بيقبل الطاعون زي ما قلت لكم وبيقول اللهم انك قليل واللهم ان هذا قليل ولكنك تبارك في القليل هو كان عايز يموت بطعن عايز يقابل ربنا بيحب ربنا سبحانه وتعالى المسلمين ما بيخافوش من الموت امال القضيه القضيه ان احنا نقابل ربنا واحنا مستعدين للقاء نقابل ربنا واحنا فعلا فعلا ما احناش مجرمين في حق حرمات الله سبحانه وتعالى يعني انا عايز اقول كلام كتير كتير كتير جدا ولكن جماع هذا الكلام يا جماعه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا هو دي الرساله لولا اذ جاءهم باسنا الامراض اللي موجوده دلوقتي تضرعوا قالوا يا رب عايزين الامه كلها تقول يا رب عايزين الامه كلها ترجع لربنا ده مقصد هذه الرساله ده مقصد هذه الرساله الخطيره الامه كلها ترجع لربنا الامه كلها تعود للقران تعود للملك سبحانه وتعالى عايز اديكم توصيات قبل ما اسيب درس الليله اول توصيه وهي اخطر توصيه دلوقتي اللي هو 13 و14 و15 صيام 13 و14 و15 يا جماعه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 13 في الشهر العربي الجمعه النهارده الجمعه اهو يعني الجمعه الجايه اول ايام فانا لو, لو ما ينفع ما الحقش اقول الجمعه الجايه لان هيبقى وفاه يوم فعلا يبقى الجمعه الجايه ان شاء الله 13 السبت 14 الخميس الحد 15 ثلاث ايام من عند ربنا ما نفرطش فيهم ما نخبنش في الصفقه دي ابدا باذن الله يبقى 13 و14 و15 يوم الجمعه الجايه والسبت والحد ان شاء الله الحاجه الثانيه يا اخواني ان يعني انا كنت بتكلم دلوقتي في سوره طه خواتيم سوره طه خواتيم سوره طه بتكلم هاجر القران بتنادي على هاجر القران بتقول له فوق فوق ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن القران بيقول قال اهبطا منها جميعا يعني ربنا بيقول لادم انا منزلك انت واللي خرجك من الجنه يعني المفروض تترعب يعني انت لما نزلت من الجنه عايز ترجع تاني هترجع ازاي واللي خرجك منها موجود معاك مستمر في اضلالك يبقى الحل واما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي ان لما القران يجي نتلقاه بشوق ولفه على فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه نفهم قيمه القران في حياتنا درس الليله بجانب انه عن انفلونزا الخنازير محطه شحن بينيه في السلسله بتاعت رجعلك يا رب احنا فصلنا بفضل الله خمس صور من السلسله ولسه ثلاث صور ان شاء الله باذن الله الرحمن والوقاع والحديد باذن الله انا انا مش عايز هدف السلسله يغيب انا مش بتكلم عشان اوعظ بس انا بتكلم عشان نتربط بالقران اللي هيخرج من هذه الرحله وهو لسه ملوش ورد قران ثابت لسه ما بيحفظش القران لسه ما بيحبش القران لسه ما بيشتاقش انه يسمع كلام ربنا ويفهم كلام ربنا ويجتهد في فهم القران يبقى غبن في هذه الصفقه يبقى غبن في هذه الصفقه يا جماعه عايزين نلحق عايزين نتشحن تجاه كتاب ربنا اهو الايات اللي قدامي بس الصفحتين دي ده صفحتين من كام صفحه في القران ها من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزره هيروح في مصيبه اللي اعرض عن القران ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الحياه من غير القران ع- ضنك وعمى ونحشره يوم القيامه اعمى لانه كان معمي اصلا اهو ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي الرسول عارف امتى القران وقل رب زدني علما يعني زودني في القران ربنا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ربنا هيقول ايه بعد كده هيحضنا على القران بعد كده ايه هيشجعنا على القران بعد كده إيه؟ عشان كده انا عايز الليله نقوم بصورة طه أو خواتيم طه آخر ثلاث صفحات عايز الليلة يا جماعة نعيش مع القرآن عايز كل ليلة نعيش مع القرآن عايز قيام الليل بالقرآن بقى يجي في حياتنا الارتباط بالقرآن يجي في حياتنا بقى هنفضل مشغولين لغاية إمتى مش خايف إن يجي في شكوى يوم القيامة شكوى تتقدم فيك يوم القيامة شكوى شكوى من مين من رسول الله أنا يتقدم فيها شكوى أيوة ربنا أيوة وقال الرسول يا رب إن قومي قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروا يا رب هنعمل إيه ساعتها يا جماعة وهنروح فين ساعتها يا جماعة القرآن يا عباد الله القرآن التوصيه الثانيه قضيه العمره يا اخواني انا والله يعني انا فعلا انا انا حزين جدا ان في كثير من الشباب بيقول طب انا هعمل ايه طب يعني ممكن يكون السعر بتاعها زياده عن امكانياتي شويه والله يا جماعه يا جماعه دي اسعار رجب يعني احنا مش طالعين في شهر ستة او طالعين الو... احنا طالعين يا جماعه في يعني في سبعة سبعة باذن الله سبحانه وتعالى دي اسعار رجب يا اخوان احنا جاهدنا عشان نجيب اقل حاجه يعني يعني فقدر الوسع يعني سبحان الله نيه العمره دي يعلم الملك الجليل لا اسالكم عليه اجرا ولا الجمعيه الخيريه بتاخد فيها مليم امال نيه العمره نيه العمره دي جهاد جهاد في رقبه كل الدعاء ان هم يفتحوا قلوب الناس على بيئه مكه والمدينه جهاد من اجل ان احنا نحاول نفتح قنوات توعيه للاباء والامهات ان هم يطلعوا هم واولادهم عشان بيت مكه والمدينه عشان يرجعوا مغسولين متغيرين فهذا ما استطعنا وهذا ما وسعنا يعني مساله محاوله ان احنا ندخل فيها عمره بريه او ندخل فيها يعني عمره مثلا بريه او بحريه والله احنا بنحاول يعني انا كلمت ال... يعني اخواننا في الجمعيه وبنحاول ولكن هي دي الامكانيات هي دي الوسع هو ده الوسع قدر الوسع على قد ما نقدر يعني الله يسامح اللي كان السبب ان دي بقت اسعار العمرات يعني هو السعر مش غالي قوي ولكن بالنسبه لل يعني الشاب الفقير فعلا ممكن يبقى سعر مش في امكانياته ولكن الله يسامح اللي كان السبب انا من ست سنين رحت عملت عمره كانت ممكن تتكلف العمره ايام حوالي 500 جنيه تذكره سفينه ب 200 جنيه على بتقعد هناك ما ما- بتقعد كان الشباب بيعملوا كده يعني وقتها ممكن يقعد في الحرم على على كانت العمره بتتكلف في حاجه بسيطه الغني بقى اللي عايز يروح طيران ويقعد على راحته كان ده وضع تاني انما اللي كان معاه 500 جنيه كان يعرف يعمل عمره الوقت للاسف بقت اسعار العمره 4000 جنيه وهنعمل ايه يعني يعني دي حاجات خارجه عن ارادتنا خارجه عن ارادتنا فعلا ويعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم الله ان الواحد بيجاهد حتى يؤدي النصيحه لله لهذه الامه ان الواحد يريق نفسه عشان هذه الامه ان الواحد مستعد يتفتت عشان الله لا يعصى في الارض وعشان أمة محمد تفوق وعشان الدين يرجع ممكن ليه وعشان راية الإسلام تعلو وعشان المسوخ اللي اتمسخت في الشباب والبنات دلوقتي تعاد إحيائها تاني وإنقاذها تاني الواحد يمشي في الشارع بيقول أن يحيي هذه الله بعد موتها إزاي الله قادر الله قادر واحنا هنجاهد لاخر لحظه في حياتنا ان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى قضيه ورد القران يا جماعه ما ننساوش ابدا ورد القران الورد اليومي للقران يا جماعه الورد اليومي كل الايات ديت ونحشر المجرمين المجرم هنا اللي معرض عن القران اوعى تعرض عنه اعراض تلاوه اوعى تعرض عنه اعراض قيام ليل بيه اوعى تعرض عنه اعراض حفظ اوعى تعرض عنه اعراض فهم اوعى تعرض عنه اعراض تطبيق عايزين نفوق ولن يوقظنا الا القران الكريم المجيد العظيم موعدنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله مع سوره الرحمن ما تنسوش تاني 13 و14 و15 انا لما بيكون في 13 و14 و15 لو لو الواحد بيموت بجاهد ان انا اجي لاني بحس ان فعلا العبادات دي هتوقظ هذه الامه وهتحيي هذه الامه وتملا صحائفنا بالحسنات ان شاء الله نقدر بقى نقدر نعوض اللي فاتنا في حق الله سبحانه وتعالى اني داع فامنوا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وثبت على الحق أقدامنا ونقص صحائفنا اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من الأوبئة والأمراض اللهم اشف كل مريض مسلم واغفر كل ذنوب المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم نجح الطلبة في الامتحانات يا رب العالمين اللهم نجحهم في الامتحانات ولا تفتنهم بالدنيا ولا تجعلهم في الدنيا من المفتونين ولا تجعلهم بالدنيا من المفتونين اللهم اهد أمة حبيبك اللهم أنزل الهداية علينا اللهم أنزل الهداية على أهل أمة حبيبك اللهم أنزل الهداية على شباب هذه الأمة وعلى رجالها وعلى نسائها وعلى أطفالها يا رب أعدنا يا رب إلى دينك ردنا يا رب إلى دينك ردنا يا رب إلى كتابك أيقظ هذه الأمة يا رب أحيي هذه الأمة يا رب أنقذ شبابها يا رب أنقذها وأغثها يا رب ردها إلى القرآن والسنة ردها إلى سنة حبيبك ردها كي تكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب ردها حتى تعود أمة دعوة إليك يا رب يا رب يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الواحد الأحد توبي فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد توبي